بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من البقاء والأمان الضمان والاستمرارية إن احنا نحب ونتحب التقدير من نفسنا ومن الآخرين الانتماء الإنجاز الرضا والاستمتاع والتغيير والمعنى دول احتياجات العشرة عشان يكون عندك معنى لحياتك فكر فيها معايا كده ارجع لله سبحانه وتعالى هتلاقي المعنى هناك وهتحس بروعة جميلة عاوز تعمل تغيير غير التغيير نفسه اعمل تغيير في أفكارك السلبية وخليها إيجابية وقرب من الله سبحانه وتعالى طول ما انت ماشي كده من تحت لفوق عاوز توصل لمرحلة توصل للرضا التام للمولى عز وجل وعاوز تحس انك ما انتش راضي عن اسلوبك اللي انت بتقرب بيه وكل يوم عاوز تكون افضل عاوز تكون افضل عاوز تكون افضل هتلاقي كل دول يشتغلوا معاك طول ما انت بتعمل كده هتلاقي نفسك انك عايش انك عاوز تضمن بقائك فعلا في الدنيا والاخره ان شاء الله قرب من الله سبحانه وتعالى فعشان تكون عندك معنى لكل الاحتياجات العشره خلي الله عز وجل يبقى هو الاول والاخر هو الظاهر والباطن هو المؤخر هو المقدم هو عارف كل حاجه في حياتك لما توصل للمرحله دي هتلاقي نفسك مرتاح نفسك مطمن الرزق موجود ربنا ربنا بشرك وبشر الصابرين وبشر المؤمنين فعارف الاحتياجات دي كلها احنا بنتكلم عليها اللي من زمان من ايام فرويد وبعدين كارل يونغ وكل واحد عمال يتكلم فيهم عملوا أربعة وبعدين عملوا خمسة وبعدين عملوا ستة أنا مع الوقت والأبحاث دي كلها هم من عشرة يمكن حد تاني يزود عليهم فالعشرة دول عشان يكونوا فعلا تحس انك فعلا عايش قرب من الله سبحانه وتعالى تضمن استمرارية ده خليك مع الله سبحانه وتعالى عاوز تحب وتتحب ربنا بيحبك أكتر مما تتخيل وخد دي وحب الناس في الله سبحانه وتعالى وهنتكلم عليها بعد كده الحاجات دي بالتفصيل خصوصا في القيم السبعة الأساسية طول ما انت مش عايز تتقدر ربنا قدرك وخلقك بإيده الكريمة وسخر لك السماء والأرض وما بينهما ادالك بطريقة لا انت تخيلها ربنا ادالك قد ايه كل اللي طلبه منك عبدي اطعني اجعلك عبدا ربانيا تقول لشيء كن فيكون طب اعمل ايه يا رب بتصلي وتص... لما تيجي تفكر فيها كل اللي عاوزه منك علشانك عشان يعظمك عشان يدخلك الجنة جنة عرضها السماوات والأرض شوف الروعة دي كلها طيب طب ما تجي لله سبحانه وتعالى عايز الاحتياجات العشرة يكونوا موجودين خليك مع الله سبحانه وتعالى تحس انك فعلا محبوب تحس انك فعلا متقدر انجز في الله عز وجل هتلاقي نفسك انجازاتك اللي بيديها الله سبحانه وتعالى ربنا يديلك اكتر منها اكتر مما تتخيل لان بيقول لك هنا ومن يتقي الله يجعل له مخرجا خد بالك من اللي جاي ويرزقه منين من حيث لا يحتسب حاجه في منتهى الروعه يعني من يتقي الله يجعل له مخرجا من ايه من كل مشاكل الدنيا ويرزقه من حيث لا يحتسب تلاقي نفسك قاعد كده تليفون يجي لك على فكره في فلوس جايه لك يرزقك بالناس الكويسين يرزقك بالفلوس اللي انت عايزها بالصحه بالاولاد الكويسين حياه حياتك كلها تحس انك عايش فتوصل لاخر احتياج تحس حياتك ليها معنى ودي مش ممكن تضيع منك عارف فوانت بتصلي صلي صح ادي الوقت ده كله كله كله لله سبحانه وتعالى تطلع وانت مطمئن وانت بتصوم صوم لله سبحانه وتعالى تبقى ماشي في الدنيا كده بتوصل لمرحله الاحسان مرحله جميله جدا انك تعرف الله سبحانه وتعالى شايفك وتبقى انت بتعمل كل حاجة بتتقي الله حيثما كنت أينما كنت أينما كنت المكان اللي انت فيه اتقي الله مع الناس اتقي الله فطول ما انت ماشي هتلاقي الاحتياجات العشرة دول كلهم في جيبك مرتاح فيهم فمن أول النهاردة خليك معايا خد الاحتياجات دول حطيهم قدامك أنا عايز أعيش طب هو مين اداك الحياة ازاي البقاء مش تكليش تلاقي كتير توفره أو تحط فلوس كتير في البنك أو تنصب على حد ارجع لله سبحانه وتعالى انت محبوب ربنا بيحبك أكتر مما تتخيل التقدير قدرك وقالها خلقنا الإنسان في أحسن تقويم شايف انجز بقى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون ربنا بيشجعك اهو لأن العمل روعة العمل عبادة والعمل إنجاز فالاحتياجات العشرة عشان يتظبطوا فعلا موجود أول حاجة فيها فاكرين أول جذور النجاح أول مفتاح أول سلمة هي التوكل على الله سبحانه وتعالى حق التوكل احنا دلوقتي ماشيين في النجاح عشان تقدر تنجح لازم تعرف ان معنى حياتك كله عند الله سبحانه وتعالى ومن هنا ربنا يخلي حياتك رائعة يخليك أسعد يبعت لك ناس أفضل هنا أنت بتتقي الله سبحانه وتعالى في كل حاجة بتعملها يجعل لك مخرجا في شغلك وفي فلوسك وفي الناس اللي حواليك وفي صحتك في كل حاجة أكتر مما تتخيل ربنا وعدك بكده وبشر الصابرين وبشر المؤمنين شايف الروعة فعشان كده عاوز الاحتجاج يكون موجودين يبقى لازم يكون الاتجاه الروحاني هو أهم حاجة في حياتك دلوقتي خليني أسألك سؤال إيه معنى الدنيا بالنسبة لك إيه معنى الحياة بالنسبة لك إيه معنى الزواج بالنسبة لك إيه معنى الطلاق بالنسبة لك إيه معنى الشغل بالنسبة لك ايه معنى الحياة ايه معنى اي شيء الاجابة عليها قيمة ايه معنى اسأل اي حد ايه معنى دي بالنسبة لك الاجابة قيمة لان انت بتدي معنى والمعنى في الاحتياجات العشرة بتديني معنى حاجة في حياتي اجابتي مبنية على مفهوم الذاتي اللي هو فيه ادراكي جواه القيمة ايه معنى حاجه بالنسبه لك الاجابه إجابة قيمه خد بالكم اربع اسئله دول ايه معنى الحياه بالنسبه لك الاجابه دي قيمه معناها ايه بالنسبه لك الاجابه اعتقاد هتدي لك ايه الاجابه انجاز هتشعر بايه الاجابه احساس الاربع اسئله دول لما كنت بشتغل في الاداره العليا قبل كده في الفنادق كنت بستخدمهم باستمرار وانا بعين الناس كنت عايز اعرف قيمه واعتقاداته وافكاره وانجازاته واحاسيسه دي بتديني اتجاه التفكير ببقى عارف الشخص عايز يروح فين ففي الحالات دي بنقدر نعرف ازاي ممكن نقدر نقيم صح حتى اي حد تعرف اي مذيع او مذيعه بيعزم ناس وبيسالوا ساعات بيسال اسئله قيم مش عارف اذا كان عارف ولا لا لكن اسئله القيم مهمه جدا لما تسال حد سؤال قيم بتطلع منه قيم مش بتطلع منه اي حاجه بتطلع منه قيم ايه المهم بالنسبه لك في الحياه ايه المهم بالنسبه لك في الزواج ايه المهم بالنسبه لك لو ناس بتدخن قول لي ايه المهم بالنسبه لهم في التدخين وايه اللي ممكن نعمله عشان نساعدهم يبطلوا التدخين دي هي اللي انا بتكلم عليه اسئله القيم ففي لحظات هنكمل الحاجات الرائعة دي اللي إن شاء الله بإذن الله توصلنا لأهدافنا وتخلينا نعيش أحلامنا فما تروحش كده ولا كده خليك معايا هكون معاك بعد الفاصل أيها السالك درب الصاعدين يا أخا الإسلام يا ابن الخالدين أيها السالك درب الصاعدين يا أخا الإسلام يا ابن الخالدين قم بنا فالكون مشلول اليقين قم بنا فالأرض أوحاد وطين قم بنا فالكون مشلول اليقين قم بنا فالأرض أوحاد وطين قم أخي قم أخي قم أخي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم في الطريق إلى النجاح وكنا بنتكلم إيه هي القيم يعني إيه القيم عبارة عن إيه القيم كلمة قيمة ممكن حد يقول لك إزاي تعرف الشخص ده ما عندوش قيم يبقى ممكن يعمل أي حاجة ممكن يتصرف أي حاجة ممكن يكذب طالما إنسان ما عندوش قيم طب هيروح فين ما عندوش قيم أنا عملت حاجة اسمها اتخاذ القرار بالقيم لما بتعرف قيمك كويس بتحطهم في سبع مجموعات وبتفكر فيهم لو القرار اللي انت هتاخده ما بيأثرش على قيمك ما بيأثرش عليه غير إيجابيا ممكن تاخد قرار سريع جدا مبني على القيم وعلى فكرة أنا محضر لكم حاجة في اتخاذ القرار القرار بالقيم والقرار بأسلوب متكامل هنشوف إزاي بتعدي من العقل التحليلي وبعدين العقل العاطفي هنشوف حاجات جميلة جدا في الحتة دي فيا ترى إيه أهم حاجة في حياتك إيه أهم حاجة في حياتك إيه أهم حاجة في حياتك برضو الإجابة قيمة فإيه هي القيم بقى القيم هي جذور شخصية الإنسان هي جذور الدوافع هي جذور هي السبب في السلوك خد بالك من الحتة دي إن القيم هي السبب في التفكير والتفكير ده هو السبب في استراتيجيات العقلية اللي انت بتتصرف بيها مع الناس لو حد قالك ازيك على طول القيمة الأساسية اللي هي بتدعم الكلام اللي انت بتقوله لأن مش ممكن يكون عندك كلمة معينة من غير ما يكون فيها خلفية خلفيات أفكارنا هي اعتقاداتنا وقيمنا فالقيم النهاردة والقيم الراسخة هي جذور تخيل معايا كده ان دي شجرة دي شجرة جذور الشجرة هي قيمك الراسخة وانت طالع فوق شوية هي القيم بتطلع هي الاعتقادات الشجر نفسها الفروع هي السلوك طول ما انت طالع فلما يكون حد عاوز يغير حاجة في حياته بيروح يغير السلوك القيمة هترجعها لك تاني عاوز تعمل تغيير غير في المفهوم الذاتي غير في القيمة غير في القيم نفسها فالقيمة هي السبب في الدوافع عارف انت ممكن تشتري كتاب ايه اللي خلاك تشتري كتاب ايه السبب في الدافع ايه السبب في الحماس بساعات تكون متحمس القيمة هي اللي بتدعم الدافع والدافع هو اللي بيسبب الحماس فمعنى كده ان انا عندي قيمه رحت اشتري كتاب القيمه الاساسيه ان انا متفتح عاوز اقرا الدافع الكاتب ده كويس الحماس اللي خدته الفهرس اللي جواها وان انا شايف نفسي ممكن اتعلم كتير وبعدين سبت الكتاب ارجع تاني هتبص تلاقي القيمه راحت منك هناك لان راحت منك لان انا بصيت لقيت نفسي انشغلت في مشاكل الحياه رحت سايب دي لو انت عاوز تنزل وزنك وعارف القيمه وتربطها بالله سبحانه وتعالى ربنا ادالك الصحه وعاوز تحافظ عليها عشان لما تقابله عز وجل تقول له يا رب انا حافظت على صحتي زي ما هي اصبحت قيمه مش اصبح وزن اصبحت الصحه بحالها والوزن جواها نفس الشيء بالنسبه للتدخين بتديها قيمه طالما انت اديت حاجه سلبيه قيمه فاكرين الروابط ربطها بالسعاده دي قيمه هتروح لها فخد بالك القيم هي سبب في سلوكياتنا القيم هي اللي بتعلمنا وتعرفنا ايه الفرق بين الصح والغلط بين الحلال والحرام القيم نفسها لولا هي الانسان يضيع فلو ما عندكش قيم يبقى ما عندكش حاجه لان فاكرين القيم جواها اعتقادات جوا الاعتقادات في مبادئك جوا المبادئ في وجهات نظرك فانت القيم اعتقادات مبادئ وجهات النظر تجاه الاشياء كل دول مع الادراك كل دول جايين من المفهوم الذاتي فلما بتعمل تغيير في مفهومك الذاتي كل حاجه بتتغير لان كله بتديك جذور انت عاوز مثلا لو عندك شجره مش كويسه وعاوز تغيرها بتروح للجذور مش هتقطع في النص لو قطعت في النص لو جذور بايظه مش هتنتج حاجه لازم تغير في جذور افكارك لازم تغير في جذور افكارك عشان جنينه افكارك عشان جنينه مخك تطلع وتكون رائعه فالجذور هي سبب ايه الجذور دي هي القيم قيمك انت طب دلوقتي القيم دي اتكونت ازاي وجت منين انتوا فاكرين السبع مراحل اللي احنا خدنا بيهم اول ناس ادونا القيم هم الاب والام فاول سبع سنين من حياتنا 90% من قيمنا اتكونت فانت لو عندك ابن صغير وبتكلمه وكانه اهبل ما بيفهمش لا خد بالك ده عمال يمتص منك معلومات وبتتكون قيمه و95% من قيمنا العاطفيه اتكونت يعني حب يعني احب واتحب يعني ادي يعني العطاء يعني التسامح اتكونت قبل سبع سنين فتبص تلاقي عندك قيمك اتكونت 90% منها قبل سبع سنين والقيم العاطفية قبل سبع سنين هتقدر تقول لحد انا بحبك ولا لا لانك اتحبيت قدرت تعبر عن نفسك بسرعة ولا لا كل ده اتكون قبل سبع سنين فخد بالك ان السبع سنين الاولين دول من حياتنا في منتهى العمق جذورنا كلها كونت في السبع سنين الاولين دول لو حد عنده صنف من اصناف الخوف المرضي في حاجه حصلت في السبع سنين دول مع حد يقول لك بس انا ماشي عادي في الدنيا ما حصليش حاجه وبعدين فجاه بصيت لحاجه حصلت تخزين في مراكز الذاكره تخزين موجودين في مراكز الطاقه اتخزنوا طلعوا في الوقت اللي انت كان حصل روابط رجعتك تاني نفسيتك مش مظبوطه لكن متخزنه دلوقتي القيم اتكونت منين الاب والام المحيط العائلي المحيط الاجتماعي المدرسه الاصدقاء وسائل الاعلام للاسف الشديد بناخد منهم قيم اكون انا بحب حد معين يطلع وبعدين يتكلم الفاظ بذيئه يشتم في التلفزيون وانا بحبه جدا فنفتكر كطفل ان ده كويس هو ده مظبوط اطلع بص الاقي واحد عامل شعره بطريقه عجيبه جدا ولا لابس لبس عامل خرمين هنا في البنطلون وحاطط من ورا لف يعني بيبقى لابس حاجات يعني عارف ما تمشيش مع اي اخلاقيات وبعدين الولد شايف كده يقول بقى انا اشتري زي وانا كمان لا طالما هو بيعملها تبقى ده, ده تدخين كنا بص نلاقي التدخين ناس مهمين جدا جراح وقتها الله يرحمه بقى سراج منير قبل ما يخش يعمل عمليه جراحيه شوفوا لنا سجاره بس عشان اهدي عشان اعرف اعمل عمليه جراحيه هي سجاره بتهدي دي بتجنن الجهاز العصبي فتوصل لمرحله طالما جراح وده دكتور وده مهندس وده ظابط كلهم يدخنوا لا علبتك لا علبتي تبقى عاديه بقى فدخن انا كمان اذا كان المجتمع كله بيدخن فدخن انا كمان لا ثانيه واحده فانت بتاخد قيم فاسده من التلفزيون ده فانت لازم تفكر القيم دي ما تناسبنيش فمع الوقت ممكن تغيرها ليه السبب هتحطمك في الدنيا والاخره ما انت ميت ميت انت رايح فين انت فاكر هتاخد كل حاجه معاك ما انت رايح رايح جاهز عشان كده لازم تفكر من دلوقتي ويكون عندك ادراك انك تحسن حياتك وتكون افضل حاجه لك ليه لا يعني ليه لا هم ناجحين احسن منك في ايه والناجح يعني متزن يعني ناجح في كل هذه الاركان السبعه فالقيم هي السبب في الدوافع والحماس القيم هي السبب في السلوكيات والقيم بتحدد الحلال والحرام بالنسبه لنا والقيم بتعلمنا ايه الفرق بين الصح والغلط يبقى متزن فعلا في الحياه ولما نتكلم على دول هنتكلم على عشر أسئلة العشر أسئلة دول كلهم تقييم عشان تعرف إزاي تظبط قيامك كل يوم وتلاحظ أنت فين وكل ما تلاحظ وتدرك بتعمل تغيير عشان توصل لأفضل مراحل حياتك أتمنى إن المعلومات دي تاخدهم وحطهم في الفعل ما تشوفهاش كده بس حطها في الفعل هتلاقي حياتك بتتغير شوية شوية وتخلي مفهومك الذاتي الديناميكي فاكرين يبقى منتظم والمنتظم يبقى ديناميكي وبكده انت بتقدر تحقق اهدافك وتعيش أحلامك وتوصل إن شاء الله إلى أعلى الدرجات وتسيب لنا بصماتك في الدنيا للأجيال اللي جاية هتلاقيهم بيدعوا لك فافتكر لا أنت طولك ولا عرضك ولا وزنك ولا شكلك ولا انت إحباط ولا اكتئاب ولا ولا الخيبة اللي حد قالها لك أنت مش دول طب أنت مين؟ خلقنا الإنسان في أحسن تقويم سخر لنا السماء والأرض وما بينهما معجزات في معجزات معجزات ربنا خلق علشان رحمته روعة محضر لك السماء محضر لك جنة عرضها السماوات والأرض ده أنت طب ايه الحاجات التانية اللي بتحصل في الحياة دي تحديات ونشاطات الحياة مش انا فعيش كل لحظة كانها اخر لحظة في حياتك عيش بحبك لله سبحانه وتعالى عيش بالتطبع باخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام بالرسل بالانبياء بالصحابه بالاولياء الصالحين بعد كده بالكفاح الكفاح ازاي اقرا اسمع انشطه فتش روح دورات اسمع خلي نفسك افضل كل يوم فاكرين كايزن التحسن المستمر وخليك ملتزم خليك مصر على التزامك خليك منضبط بهذا هتلاقي الثلاثة دول يشتغلوا معاك وحط كل دول كده وحط عليهم الصبر وعيش بالحب وقدر قيمة الحياة واشوفكم بخير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته